سبحه ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش الأنظار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله لا نزال في ظلال اسم الله الحسيب يا جماعة كل اسم من أسماء ربنا الكون كله قائم عليه كل اسم من أسماء ربنا لو كان غاب كان الكون كله يضيع من غير اسم الله الرزاق كان الكون كله مات من الجوع من غير اسم الله المقيت كان الكون كله اتشل فاكرين لما أوروبا اتشلت في 73 لما الخليج منع عنها البترول المقيت اللي بيدي القوت اللي بيدي الطاقة من غير اسم الله القيوم الكون كله ينهار لان هو اللي مقوم كل حاجة في الكون من غير اسم الله المهيمن الكون كله يدخل في بعضه يبقى فوضى مذهلة كل المجرات ترتطم ببعض وكل الاجسام السوداء تبتلع جميع ال- الكواكب والاجرام السماوية من غير من غير اسم الله الحسيب كان يحصل ايه اسم الله الحسيب ده من غيره الكون كله كان يهلك يا جماعة هتعرفوا الوقت ان الكلمة دي بدون اي مبالغة الكلام ده كلام علمي مليار في المية من غير اسم الله الحسيب كان الكون كله يهلك كان الكون كله يضيع مفيش شيء في الكون لا يوجد فيه اثر من اثار اسم الله الحسيب لا يوجد ذرة في جسمك لا يوجد فيها اثر من اثار اسم الله الحسيب لا يوجد خلية واحدة في مخك في قلبك في كبدك في كلتك لا يوجد فيها اثر من اثار اسم الله الحسيب لا يوجد مستوى هرمون في جسمك ولا مست- منسوب ضغط الدم ولا نسبة النبض ولا نسبة السكر ولا نسبة الانزيمات الا وفيها اثر من اثار اسم الله الحسيب والا الكون ده كله كان يتدمر عشان كده اسم الله الحسيب اسم بيلطم الالحاد والملحدين لطمه لا قيام لهم بعدها اسم بيدمر الالحاد بينسف الالحاد تماما العلماء الفيزياء الوقت بعد ما اكتشفوا قد ايه الكون محسوب بالثانيه قد ايه كل شيء في الكون محسوبه بالثانيه قد ايه معادلات الكونيه والفيزيائيه والكيميائيه محسوبه بادق النسب الملحدين في ورطه مذهله وقاعدين يدوروا على اي كلام جنوني ي- زي فكره تعدد الاكوان كده عشان يهربوا بيها من فكره هو الكون ده اتحسب كده ازاي هو الكون ده اتعمل ازاي ده اقل حاجه بس ما كانتش كانت تخرج عن الحسابات كان الكون ده كله يهلك بما فيها وده معنى قول الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان ابن تيمية شوفوا من كام سنة شوفوا من القرن السابع لحد دلوقتي بيقول اي بحساب دقيق كل حاجة في الكون محسوبة بالثانية محسوبة بالفيمتو ثانية بالفيمتو ثانية محسوبة بالجزء من الثانية وإلا الكون ده كله كان يضيع ويهلك فاسم الله الحسيب لولاه لهلك الكون كل شيء في جسمك محسوب محسوب بالثانية وبالدقة كل شيء في الكون محسوب بالثانية وبالدقة فاكرين يا جماعة صاروخ تشالنجر اللي اتحرق بعد 17 ثانية بعد ما امريكا جننت العالم كله تشالنجر اتحرق قدام العالم كله وقدام الكاميرات وبقى رماد هو ورواد الفضاء اللي فيه ليه عشان معادلة بس صغننة من معادلات الصاروخ يعني ما اتحسبتش بالفيمتو ثانية الصاروخ كله اتحرق امال الفضاء كله ماشي ازاي لما الصاروخ ده ولع عشان بس حاجة صغيرة كده ما اتحسبتش امال الفضاء ده امال الفضاء ده كله ماشي ازاي والكون وال160 مليار سنة ضوئية كل دول ماشيين ازاي الا بحسابات مذهلة وفوق المذهلة فهو اسم بيلطم الالحاد طب تعالوا نتكلم كده عن ايه الشمس والقمر بحسبان تعالوا نتكلم الاول على مستوى الذرة قبل ما نتكلم على مستوى المجرة قبل ما نتكلم على الشمس يا جماعة قبل ما نتكلم على القمر قبل ما نتكلم على ال- كو- الحسابات في كل حاجة حوالينا الذرة الالكترون الالكترون بيدور حوالين النواة بسرعة 1000 كيلو في الثانية 1000 كيلو في الثانية محسوبة بيدور مليار لفة في الثانية الواحدة تخيل لو ده التسبيح بتاعه ده كائن بيسبح مليار مرة في الثانية الواحدة طاقة النواة محسوبة لو كانت اقل من كده ذرة كان الالكترونات مشت وسابت المدارات بتاعتها سبع مدارات للالكترونات حوالين النواة كل الكترون عارف مداره ما يخرجش عنه الا بحسابات دقيقة جدا عدد الالكترونات لازم يكون نفس عدد البروتونات والا الذرة تنهار عشان الشحنة بتاعت الذرة تتعادل الذرة لو انهارت تنهار المجرة وينهار الكون كله وينهار السماء وينهار الافلاك وكل ما فيها الشمس والقمر بحسبان كل حاجة حساب دقيقة الشمس بعد الشمس لو الشمس كانت ابعد من كده كنا تلجنا اقرب من كده كنا غلينا الشمس ثلاث طبقات شعاع الشمس بيخرج من المفاعل النووي اللي في قلب الشمس بيدخل في الطبقة اللي في النص عارفين بيقعد قد ايه في الطبقة اللي في النص عما يوصل لطرف الشمس مئة الف سنة يعني شعاع الشمس اللي على ايدك الوقت ده طلع من الشمس من مئة ألف سنة مين اللي مرتبها لك مين اللي حاسبها لك القمر لو كان أقرب أو أبعد كان المد والجزر أهلكوا الكرة الأرضية كلها لأن القمر بيتحكم في البحر بيتحكم في المد والجزر نسبة الأكسجين لو كانت أكتر من كده كان أقل عود كبريت يولع الدنيا ولو أقل من كده كنا نتخنق ونموت سمك القشرة الأرضية لو أكتر من كده كان ثاني أكسيد الكربون اللي في الجو كله ضاع وكنا هلكنا سمك الغلاف الجوي محسوب بالظبط كل حاجة محسوبة بعد القمر حجمه الشمس الافلاك حجم الكرة الارضية لو كان اكبر او اصغر نسبة المية على وجه الارض ونسبة المية المالحة بالنسبة للمية العذبة والا كنا هلكنا وكنا ضعنا نسبة الملح في مياه البحار والا كانت المية تعفنت واسنت وملقناش مية نسبة درجة غليان المية ودرجة تجمد المية تخيلوا لو الم... لو الجليد اللي في القطب الشمالي والجنوبي كان بيسيح بدرجة حرارة اقل كانت الدنيا كلها ساحت مع اقل حر وكان الكرة الارضية كلها غرقت وده اللي راعب العلماء الوقتي ان درجة حرارة الارض ترتفع عن كده القطبين يسيحوا الارض كلها تغرق الشمس والقمر بحسبان من الكتب اللي مثلت صفعة قوية جدا على وجه الالحاد كتاب اسمه just six numbers فقط ستة ارقام الكتاب ده الكتاب ده عندي الكتاب ده لعالم من علماء الفيزياء المشاهير في العالم بيقول ان في ست ارقام لو كان اي رقم منهم اختلف جزء من المليار كانت الكرة الارضية مستحيل يبقى عليها حياة ولا كان يبقى فيه سماء ولا مجرة تبانة ولا نجوم ولا شمس ولا كرة ارضية ولا مية ولا مخلوق يعرف يعيش على وجه الارض بيقول في ست ارقام مستحيل الرقم الاولاني قال نسبة القوة الكهرومغناطيسية للقوة الجاذبية الكونية وكلام معقد يا جماعة بس انا عايزك تنبهر انا عايزك تعرف يعني ايه اسم الله الحسيب انا عايزك تعرف يعني ان من غير اسم الله الحسيب كان الكون هلك فعلا انا عايزك تعرف ان في كلام كبير قوي قوي قوي انا مضطر اقول كلام المتخصصين بس او اللي بيحبوا القراءه قوي هم اللي ممكن يستوعبوه انما يا اخوانا العلماء مذهولين في العالم حتى طلعوا نظريه اسمها نظريه الاوتار الفائقه يعني ايه الاوتار الفائقه يعني ان العالم ده عامل زي سيمفونيه كده محسوبه كل لحن فيها محسوب مين اللي حسبها مين اللي ظبطها قال لك الرقم الاول نسبه القوه الكهرومغناطيسيه لقوه الجاذبيه الكونيه دي لو كانت اختلت اي خلل كانش يبقى في حياه الرقم الثاني نسبه القوه الجاذبيه الجاذبية المضادة الكونية المضادة الرقم الثالث سرعة تمدد الكون وإنا لموسعون اللي ربنا قالها من 1400 سنة وهابل خد جائزة نوبل فيها وإنا لموسعون سرعة تمدد الكون الرقم الرابع نسبة تحول الهيدروجين لهيليوم في أول ثواني في عمر الكون في لحظة ولادة الكون إزاي اتح... النسبة اللي اتحولت ولو كانت زادت كان حصل إيه في الكون ولو كان قال لك كان حصل إيه في الكون الرقم الخامس نسبة كثافة الطاقة او عدم انتظام كثافة الطاقة كلام صعب بقى انا مش عايز اكمل عدم انتف... انتظام كثافة الطاقة في اللحظات الاولى في ولادة الكون انا مش قصدي يا جماعة ان انا اجيب لكم معلومات علمية انا عايز اقول لكم ان الموضوع كبير ان اسم الله الحسيب ده اسم بيتحكم في الكون قد ايه ان اسم الله الحسيب ده ربنا حسبها بالثانيه في الكون قد ايه عشان كده اسم الله الحسيب بيجيب يقين في وجود الله اسم الله الحسيب بيجيب ثقه في رحمته وحنانه الشمس والقمر بحسبان انا لما بخرج مع ابني بلبسه هدوم على قد الجو بالظبط لا تقيله تحرره ولا خفيفه تبرده مين اللي حسبها لك كده عشان تعيش متدفي ومبسوط وفرحان والهوا جميل ولطيف والطقس بالمنظر ده مين اللي حسبها لك الحسيب شفت الاسم ده جميل ازاي كل حاجة في جسمك محسوبة بالثانية لما كنا بندرس ال endocrine في كلية طب ال ال ال علم الغدد الصماء كانت حاجة تطير العقل يا جماعة الهرمون بيبقى نسبته في الدم واحد على مليون في الميلي جرام واحد على مليون في الميلي جرام يقول لك لو زاد لو زاد بالمايكرو لو قل بالنانو يحصل الجسم كله يتدمر دمار يعني نسبة الانزيمات نسبة الهرمونات نسبة الفيتامينات نسبة المواد اللي بتكون جسمك ده نسب محسوبة بكل دقة ضغط الدم لو زاد يحصل ايه ربنا يحفظنا يا رب يعني احنا بنشوف في الاستقبال واحد وحصل نزيف في المخ طب ضغط الدم لو قل انتوا عارفين يعني اكبر يعني اسباب الموت في الدنيا كأسباب دنيوية بيبقى منها ايه نسبة ال- ضغط الدم لو قل السكر لو زاد السكر لو قل كل حاجة في جسمك محسوبة بالثانية محسوبة بالمايكرو بالنانو كل حاجة في جسمك انت مخك فيه 100 مليار خلية عصبية لو اتفردوا يوصلوا من الارض للقمر عدد نجوم مجرة التبانة محسوبة محسوبة بالعدد ال- الاتصالات اللي ما بين ال 100 مليار خلية 100 تريليون اتصال في الثانية الواحدة يعني اكتر من عدد الاتصالات اللي موجودة على وجه الارض وانت جنين في بطن والدتك كان ربنا بيزود مخك كل دقيقة 250 الف خلية عصبية كل دقيقة طول ما انت جنين كل حاجة مخ الراجل ومخ المرأة محسوبة الحسيب حسبها مخ الراجل اثقل من مخ المرأة ب 150 جرام كل حاجة انا مش عايز اتكلم في التفاصيل طب تعالى ندخل في حتة تانية غير المخ لان المخ يتوه اصلا ندخل في العين عدد وزن عضلات العين اللي في عينك 8 جرام محسوبة ال 8 جرام دول حدقة العين بتفتح وتقفل في اليوم 100000 مرة 100000 مرة الجفن بيتقفل ويرمش 17 مرة في الدقيقة يعني 5 مليون مرة في السنة يعني عينك بتتغسل زي ما السحاتة العربية لما بتغسل الازاز القداماني 5 مليون مرة كل سنة 17 مرة في الدقيقة وزن الغدة النخامية في مخك نص جرام بتطلع 16 هرمون محسوبين لو بقوا 15 حياتك تتدمر لو بقوا سبعة لو بقوا 14 حياتك تتدمر ربنا نسأل الله اليقين والعافية 16 م- هرمون بيطلعوا من نص جرام هي قاعدة في ال sella turcica كده اللي هو الكرسي التركي يعني كأنها باشا يعني الغدة النخامية دي الباشا بتاعت الجسم ال pituitary gland ب- نص جرام ال- العظم بتاع ودنك وزنه نص جرام الثلاث عظمات بتوع الاذن الوسطى النص جرام دول لهم انت كنت تفقدي اي تفاعل مع الحياه وما تسمعيش حاجه اصلا ولا تقدر انك انت تسمع مين اللي ظبطها لك مين اللي عمل لك ال- ال- الموضوع بالدقه دي عضلات عينك بتبذل مجهود ما انت طول اليوم قاعد تبص يمين وشمال وانت مش حاسس بتبذل مجهود يعادل انك مشيت على رجليك يوميا 90 كيلو متر 90 كيلو متر انت متخيل يعني ايه عشان كده العضو الوحيد اللي العلماء بيقولوا مستحيل يتزرع العين قالوا لان العين موصوله بالمخ ب 2 مليون سلك 2 مليون سلك عصبي فهي هي هي هيربطوا ال 2 مليون سلك عصبي دول ازاي بيقول لك بصمه العين ادق من بصمه الصابع ب 8 مرات 8 مرات يعني ايه بصمة العين مميزة ما بين كل انسان والتاني ب- في 250 صفة بصمة الصابع مميزة في حوالي 40 صفة بس يعني حسبان كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى حسب كل حاجة الحسيب حاسب لك كل حاجة في حياتك نقطة دم واحدة اللي بينقل دم مش عارف يعني ايه نقطة دم انت دمك ده 50% منه بلازما و50% منه خلايا محسوبة لو زادت البلازما او قلت كان دمك ده يتجلط ويبوظ والدنيا تفسد دمك وانت قاعدة دلوقتي في 25 ألف مليار كرة دم حمراء وإلا الألف مليار خلية اللي في جسمك ما كانوش يقدروا ياخدوا أكسجين لأن كرة الدم الحمراء ده الشيال اللي بيودي الأكسجين من الرئة للجسم ويرجع دمك فيه 25 مليار كرة دم بيضة لو قال له كان أقل ميكروب يموت الإنسان يما زي أجوج ومأجوج لما بيموتوا بالنغف كده لأن مفيش مناعة جم- دمك فيه ألف مليار صفيحة دموية تخيلوا دول لو زادوا الدم يتجلط في المخ وفي العروق وفي القلب جلطات قلب ومخ ربنا يحفظنا نسأل الله اليقين والعافية والإنسان قاعد مكانه طب لو كان آه، قال له الإنسان ينزف دم كله ما فيش حاجة أي جرح صغير في خلال 3 أيام ينزف دم الإنسان كله والإنسان محسوبة محسوبة بصورة فوق الذهول يعني ما بعد الذهول بمراحل كل حاجة في جسمك ربنا حاسبها لك جسمك بيكون كل يوم 200 مليون صفيحة دموية جديدة 200 مليون عشان بعد خمس ايام تموت ويجي اللي بعدها كل ثانية نخاع عظمك بيكون 2.5 مليون كرة دم حمراء يعني انت لو سبحت ربنا 2.5 مليون مرة كل ثانية يبقى انت بس بتشكر ربنا كده او حمدت ربنا حمدت ربنا بس على نعمة كرة الدم الحمراء هتحيط بايه ده انت ربنا حاسبها جوه جسمك حسابات تتوه منها العقول ولا يستطيع احد ان يحيط بها ابدا ويجي بعد كده الملحدين يقول لك آه، الكون جه كده والكون جه صدفه الحسيب اسم الله الحسيب لولاه لهلك الكون لولاه لضاع الكون المعنى الثاني اللي هناخده النهارده في اللقاء ده لاسم الله الحسيب اللي حسب كل حاجه في حياتك بالثانيه كل حاجة في حياتك بالثانية في أحداث في حياتك لو كنت موتت نفسك عشان ترتب ترتبها الترتيب ده أو تحسبيه على الحساب ده مستحيل كنت تقدر زي ما ربنا قال إذ أنتم بالعضوة الدنيا وهم بالعضوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم غزوة بدر لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لو أنت كنت ظابط ساعتك وظابط 50 منافق ما كنتش هتقدر كنتش هتقدر اصلا انك انت تظبطها بالمنظر ده يعني ما انساش سبحان الله مره وانا طالب في الكليه قعدت صليت الفجر في المسجد وقعدت جلسه الضحى وخرجت وانا في غايه الهم اعمل ايه طب انا مش عارف اوصل لربنا طب يا رب اعرف يعني اتعرف على ربنا ازاي قعدت واقف قدام النيل كده عندنا في المنصوره مش عارف اعمل ايه من الهم مش قادر اروح حتى فقلت سبحان الله مش في حديث مروي عن النبي عليه السلام ان الواحد يقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات سبع مرات فقلتها سبع مرات بس بقلبي قلت طب انا لما اقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني هيحصل ايه يعني سبحان الله العظيم يعني الموضوع بيحتاج معامله شويه كده يعني نمت وصحيت لقيت قلبي كده ما تروح تزور الشيخ يعقوب في القاهره فرحت المسجد بتاعه وبت ودي كانت اول مره اعملها في حياتي اول مره اعملها في حياتي وممكن ابات بره بيتي في حياتي اصلا يعني حاجه ما بعملهاش اصلا في حياتي الا نادرا يعني فقعدت في المسجد فلقيت شاب كده قاعد يكلم اتنين في اخر المسجد فانا قاعد ابص له كده يعني ماليش دعوه انا قاعد بقى مركز في القران والذكر وبشوف اعمل ايه وقاعد مهموم وبعد كده قلت ما تروح تسمعه قعدت قدامه لقيته بيقول كلام عن ربنا عمري ما سمعته في حياتي وقعد يتكلم عن سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختار الله انا اول مره في عمري احس ان انا قلبي ساجد تحت العرش ده مين ده كان الشيخ امين الانصاري اول مره كنت اتعرف عليه واول مره كنت اسمع عن ربنا حد بيتكلم بالطريقه دي اللقاء ده كل حياتي بعده غير قبله حياتي اتغيرت اول ما بدات اسمع عن ربنا هو معرفه ربنا جميله قوي كده بدات بقى اركز في الاسماء الحسنى والاسماء والصفات ومعرفه الله حسبي الله ونعم الوكيل بعد الضحى غيرت حياتي غير ربنا حاسبها طب انا لو كنت رحت وشيخ امين ما كانش بيروح في كل يوم في هذا المسجد وما كانش بيروح في كل وقت اللي جمعنا مين اللي رتب لي اللقاء ده مين في حاجات ربنا حسبها لك في حياتك بالثانيه بالثانيه دخولي في الدعوه الى الله كان محسوب بالثانيه والله يا اخواني مره قاعد في البيت وانا متخرج من الكليه في سنه امتياز فقاعد مهموم وانا اتخرجت وربنا ما استعملنيش في الدعوه ومتضايق فمن الهم قلت انزل اروح مشوار انزل اتحرك انزل فنازل ففي منزل كده يعني على بعد 100 متر من بيتي فالعربات بتنزل منه كده العربيه بتعدي في ثانيه في ثانيه فواقف لقيت عربيه تاكسي جاي شاورت له وقف طلع واحد اخ من اخواننا في التبليغ والدعوه فبيقول لي كان تاني يوم رمضان قال لي ده احبابنا في التبليغ قاعدين في مسجد السلام في المنصوره النهارده المغرب ما تروح لهم فانا يعني ايه متضايق وما بعملش حاجه قلت طب ما تروح يعني وانت يعني انت اصلا كده كده مش عارف تعمل حاجه في الدعوه روح روح وشوف الناس الطيبة الجميلة ديت استفيد منها والله يا اخواني شوفوا يعني انا اصلا لما بفتكر الموقف ده ببكي وانا قاعد بيني وبين نفسي انا المنزل ده لو كنت نزلت متأخر خمس ثواني ما كانش التاكسي ده عدى اشمعنى التاكسي ده وال وال والاخ ده اشمعنى ده لو كنت بدرت خمس ثواني كنت خدت تاكسي تاني لو كنت نزلت متأخر ثلاث ثواني تاكسي وعدي ده يا نقطة نقطة والعربيات بتعدي منها في ثانية ربنا حاسبها لي بالثانيه نازل في الثانيه اللي ده هيعدي فيها عشان يقول لي المسجد عشان اروح المسجد عشان اقعد شهرين معاهم ليل نهار شغال في الدعوه اتعلم فن الدعوه الشبابيه وانزل للشباب في الشوارع وربنا يطلق لسان الواحد في الدعوه وكل اللي الواحد عمله بعد كده في حياته في الدعوه الى الله الى هذه اللحظه بسبب هذه اللحظه اما ربنا يحسبها لك بالثانيه اما ربنا الواحد لو قعد يفكر في التجارب اللي في حياته مش ممكن احد اخواني يعني له واحد قريبه نازل في بلد فماشي بالعربيه فواحده بترش ميه قامت جايباها على العربيه نازل يتشكل معاها بيبص لها عجبته بدل ما يروح يتشكل مع اهلها راح تقدم لاهلها واتجوزها ثانيه يعني مين اللي خلى ايدها تغلط وترش ميه عليه وكان ممكن ترش على عربيه ثانيه ومين اللي نزل ده في اللحظه دي في البلد دي في الشارع ده في المدينه دي قدام بيت دي بالثانيه في حاجات ربنا حاسبها لك بالثانيه ياما الواحد قابل شباب يقول لي انا انا كنت ضايع انا كنت مش ملتزم انا كنت رايح اصلا عندي ميعاد مع استغفر العظيم مثلا واحده في شقه او عندي ميعاد مع شله سوق في النادي او عندي ميعاد مخدرات وانا جاي احد من الشارع حاولت من شارع قبله مش عارف ليه اصلا ولا عمري حاولت منه قابلت واحد قال لي في درس ايماني رحت حضرت التزمت وتوبت بالثانيه محسوبها لك انا فاكر يوم ما الواحد التزم سبحان الله كان قصة والله يا اخواني ربنا حاسبها بالثانية يعني يعني خلصت اخر امتحان في سنة اولى كلية طب وخرجت مش فاكر كان امتحان سيكولوجي ولا كان امتحان ايه بالظبط خلصت اخر امتحان وقاعد بقى ماشي بالكليه والواحد كان زمان بيبقى مهموم قوي ليه عايز التزم ومش عارف عايز اقرب من ربنا ومش عارف فقاعد الف في الكليه مش عارف بقى اروح فين فقاعد اطلع وانزل والف وهروح اعمل ايه يعني يعني ف... فقمت طالع فنازل بعد ما كل الكليه مشت الناس كلها مشت والاقسام قفلت وكنا بقينا العصر كده او بعد العصر والاقسام قفلت فانا نازل وانا خارج لقيت شاب معدي الله يرحمه بقى صاحبي بقى دكتور شريف آه آه، دكتور تخدير مات ما بين عمليتين نزل يريح في الاوضه بتاعته في سكن الاطباء مات الله يرحمه ده كان سبب التزامي فانا قابلته فقال لي ده في تحفيظ قران ما تيجي تحفيظ قران هلا قلت له للاطفال ولا الكبار قال لي لل- للكبار ده بدا ولا لا هيبدا النهارده اتشجعت ورحت نمت نص ساعه كنت مطبق وقمت رايح انا ايه اللي خلاني الف في الكليه عشان وانا نازل خارج اقابل ده ايه اللي خلانا اتاخر عشان بسنه يا جماعه الواحد لما بيفتكر اكبر احداث في حياته واخطر احداث في حياته اللحظه اللي دخلت فيها الدعوه اللحظه اللي دخلت فيها التربيه اللحظه اللي قابلت فيها فلان وفلان اللي حياتي مشت بعد مقابلتهم باختلاف تماما اللحظه الله والله يا اخواني بالثانيه اول مره الواحد طلع في الفضائيات والموقف اللي حصل في الطريق عشان اوصل في اللحظه الفلانيه لو كنت وصلت قبلها ما كانتش بقت زي ما وصلت في اللحظه دي لو كنت اتاخرت كان في حاجه راحت عليك مين اللي مظبطها لك مين اللي مظبط لك حياتك بال stop watch مين اللي مظبط لك حياتك بالثانيه والجزء من الثانيه والفيمتو ثانيه ربنا سبحانه وتعالى ب- راقبي حياتك كده فتشي عن الحسيب في حياتك فتش عن الحسيب في حياتك دور ربنا حسب لك رزقك ازاي ربنا جاب لك اللي انت كنت محتاجه بالظبط ازاي افتكر لما طلعت ال 200 جنيه وجالك بالليل 2000 جنيه ما انساش واحد صاحبي استاذ في كليه الطب استاذ جراحه قال لي انا طلعت امبارح آه، آه، 500 جنيه تقريبا آه، قال لي فجالي 4500 جنيه بالليل فقلت لسه 500 جنيه قال لي كنت بقابله قال لي انا كنت متاكد ان لسه في 500 جنيه لانها 10 اضعاف جوله بعدها من وجه تاني كان لسه بادئ حياته فمين فتش عن الحسيب في حياتك فتشي عن الحسيب في حياتك احسبها احسبها في الصح بقى مش احسبها في الغلط فكر كده ربنا حسب لك حياتك كده حياتك مشت ازاي افتكر المواقف اللي كانت بالثانية محسوبة افتكر رزقك ازاي جالك افتكر مصالحك ازاي مشت مين اللي ظبط لك حياتك مين اللي حسبها لك بالمنظر ده مين حياتك ماشية بتهندسة ازاي محسوبة بالمنظر ده احنا كده يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى وصلنا لنهايه اسم الله الحسيب عايز الم لكم التسع معاني بقى بسرعه بتاعت اسم الله الحسيب لانها انتصرت في الخمس حلقات عايز المها لكم بسرعه جدا جدا جدا في نص دقيقه بالظبط باذن الله سبحانه وتعالى المعنى الاولاني للحسيب الكافي انت مش لوحدك اللي مش هيسيبك لوحدك ابدا وقالوا حسبنا الله كفايه علينا ربنا لو الدنيا كلها باعتنا وتخلت عنا يبقى الكافي اللي مش هيسيبك ولا هيتخلى عنك وانت مش لوحدك اسم بيديك قوه المعنى الثاني اللي بيحسب لك كل حاجه اللي هي عباده الاحتساب بقى اطمن اطمن كل حاجه محسوبه عند ربنا مفيش حاجة هتضيع عند ربنا إن الله كان على كل شيء حسيبا اطمن المعنى الثالث اللي بيحسب عليك كل حاجة اللي مفيش سيئة ما اتحسبتش كل حاجة اوعى تظن ان في حاجة جملة وتفصيل اتثبت او راحت عند ربنا يعلم خائنة الاعين وكفى بنا حاسبين المعنى الرابع اللي بيغمرك بالعطاء جزاء من ربك عطاء حسابا حسابا يعني يفضل يديك لحد ما تقول حسبك حسبك كفاية خد كمان كمان كمان اللي بيغمرك بالعطاء المعنى الخامس اللي وفر عليك حسابات كتير قوي في حياتك انت تعب نفسك بالحسابات ومدمر نفسيتك بالحسابات والدنيا مش ماشيه بحساباتك خالص حزنك وهم وخوفك وهم وقلقك وهم الدنيا مش ماشيه بمعاييرك اصلا ولا هتمشي بمعاييرك والله يا اخواني الواحد لما ب... وانا بقول لكم الكلام اللي بقوله ده وازاي ان كان لحظه دخولي في الدعوه محسوبه بالثانيه امال انا قعدت 10 سنين قبلها عندي اكتئاب ليه لان انا ما استعملتش ولحظه التزام الواحد محسوبه بالثانيه ولحظه طب شلت هم ليه لما ربنا حاسبها لك هي ليها ميعاد هتيجي فيه هتيجي في احد اخواني شاف سفي يعني كان هيموت عشان يتجوز شاف سفينه فيها واحده كده وحد بيقول له يعني ايه ال- ال- الجايه يعني ايه رزقك جاي هي جايه في ميعاد ما تقلقش الفرج جاي في ميعاد يبقى المعنى ال ال الاولاني الكافي اللي انت مش لوحدك المعنى الثاني اللي حسب لك كل حاجه المعنى الثالث اللي حسب عليك كل حاجه المعنى الرابع اللي غمرك بالعطاء المعنى الخامس اللي وفر عليك الحسابات بتاعه حياتك حساباتك كلها غلط يبقى انت استسلم بقى للحسابات الصح واحسبها صح بالكلام اللي ربنا قاله لك المعنى السادس اللي حسب كل شيء في الكون وكل شيء في جسمك اللي كل حاجة في الكون محسوبة محسوبة إن كل شيء خلقناه بقدر وقدر في السرد الشمس والقمر بحسبان كل شيء محسوب من الذرة للمجرة المعنى السابع ال- ال- المعنى السابع اللي حسب كل شيء في حياتك حياتك محسوبة بالثانية رزقك كل حاجة في حياتك محسوبة رزقك أجلك عدد أنفاسك ت- رزقك جاي إمتى الفرج جاي إزاي كل حاجة ربنا حاسبها لك بالثانية شايل هم ليه ليه شايل هم ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لك ولو توعدتم لاختلفتم المعنى الثامن اللي حاسب كل حاجة على كل ظالم ومجرم يرسل عليها حسبانا العقوبة محسوبة على حسب الجريمة يرسل ع- إنما نعد لهم عدة اللي حاسب كل حاجة على كل ظالم ومجرم مش هيعدي المعنى التاسع المعنى التاسع المعتمد الوحيد الحسب الوحيد الحسيب الحسب الوحيد اي واحد هتقول ده حسب ونسب ممكن الحسب ده يموت في اي لحظه ولا يبقى الا الله سبحانه وتعالى الحسب الوحيد المعت... الوحيد اللي تعتمد عليه بجد المعنى العاشر الوحيد اللي تعمل حسابه في الحياه الوحيد اللي يتعمل حسابه وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا تعملوش حساب حد الا ربنا وفي نفس الوقت وكفى بالله حسيبا مش هيسيبك يا ايها الداعيه لو الناس كلها تخلت عنك مش هيسيبك لوحدك هو حسبك ونعم الوكيل وكفى بالله حسيبا الوحيد اللي المفروض يتعمل حسابه تعملش حساب حد غير ربنا في الحق وفي الدين وفي ارضاء الله سبحانه وتعالى اسم جميل قوي اسم بيقويك واسم بيفرحك واسم بيحررك كفى بالله حسيبا تحرر بقى من العبوديه للناس والخوف من الناس واسم بيشوقك للثواب واسم بيعززك هو المعتمد الوحيد ت- تذل نفسك لغيره ليه اسم جميل واسم عظيم واسم كله نور عشنا معاه خمس حلقات فضل ومنة الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن ينفعنا باسم الله الحسيب أسأل الله أن ينور قلوبنا بنور اسم الله الحسيب أسأل الله باسمه الحسيب أسأل الله باسمه الحسيب أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اكفنا ما أهمنا اللهم اشفنا من كل مرض وداء اللهم إنا نسألك اليقين والعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير سبحه ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش